السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أرحنا بها يا بلال الهدى وأسمع فؤادي جميل الندى وكبر وهلل فأنت الدليل وصوتك حبب للمسجد ما زال حديثنا حول الصلاة هذا المعراج العلوي الذي لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وصعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء فالله سبحانه وتعالى قد كلفه وبلغه تلك الصلاة قد عرجنا بك هنا فخذ معراج أمتك معك هذا معراج علوي من ود الله سبحانه وتعالى أنه فرض علينا الصلاة لما علم أن حياتنا بها فرض علينا تلك الصلاة ولذا دائما قلب الإنسان المحب ينادي ينادي على حبيبه زدني قربة زدني حبة زدني أنسى أرحنا بها يا بلال موسى الكليم في صحراء شاسعة يسمع نداء رب العالمين وأقم الصلاة لذكري سبحان الله فكأن الحياة كلها تكون صحراء قاحلة والناس حطبا يابسا لكن الصلاة ستحول كل هذا إلى جنة وحياه يعني أنت بدون الصلاة خلاص لو لم تكن هناك صلاة هل كان بإمكاننا أن نخترع صلاة أو شيئا يوصلنا بمدبر هذا الكون يعني تخيلوا لو ما فيه الصلاة كيف كنا سنتواصل مع مدبر هذا الكون ولذلك خص الله تلك الأمة المحمدية بخصيصة لو ظللنا ساجدين أبد الدهر ما, وفون ما وفينا ربنا شكر تلك النعمة لما قال لنا رسوله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هبة من هبات الله لنا وله فقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الله يحب من عبده ألا ينقطع عنه أبدا فلذلك ما ينفعش يجي في وقت من الأوقات يقول أصلا أنا مش في المكان المناسب للصلاة فقال وجعلت لي الأرض ففي أي وقت سمعت نداء الحياة حي لأن الأذان هو انفصال عندما تسمع الله أكبر هو إعلان الانفصال عن الحياة فكأنه لا يسمعنا ولا نسمعه كانوا يحكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معنا يحاورنا ونتكلم معه فإذا سمع الأذان فكأنه ليس معنا سبحان الله فيسمع العبد في مع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح أقبل لتحيا ها هنا فالحياة ها هنا سبحان الله ولذلك عندما يقول لك النداء ويقول لك مؤذن الصلاة بل مؤذن الحياة يقول لك حي على الصلاة يكون هجير قلبك لا حول ولا قوة إلا بالله يعني كأنك تقول يا ربي أنا لن أتحول لن أتحول من حال إلى حال ولن أتحول من تلك الحياة الكئيبة التي أنا فيها إلى الحياة السعيدة التي تحيي روحي وقلبي وعقلي إلا بك أنت ولا قوة تدفعني إلى هذا التحول ولهذا التحول إلا بك علمتم لماذا كان يقول نبينا أرحنا بها عرفنا بها يا بلال الهدى وجعلت لي وجعلت قرة عيني في الصلاة يا كأن العين تظل متوترة الإنسان أحيانا بيكون حيران تايه فعينه رايحة تقلب يمين شمال فوق وتحت فلا تستقر إلا بعدما تطمئن تلاقي الإنسان عينه آه تظل في تايهة قاعد مثلا داخل بيشتري حاجة فهو منبهر عاوز يشتري آه مثلا تيشيرت فهو دخل يعني هايبر كبير فقاعد بيدور هنا وهنا فكل الحاجات فغاية ما بيلاقي تيشيرت معين خطف آه لبه واستقرت معه نفسه فيبدأ عينه تقر بهذا إيه هذا الثوب فعينه لما تقر فتبدأ تستقر ويشعر بالطمأنينة معه كأن الحياة كلها لا تستطيع أن تهدئ قلب النبي ولكن الذي يفعل ذلك الصلاة وجعلت قرة عيني هذا القرار فبعدما ذكر الدنيا صلى الله عليه وسلم وذكر النساء والطيب حلق بعيدا عن الدنيا وذكر هذا المحراب ولذلك هذا المحراب معك حيثما كنت في الصحراء على الطريق على الرصيف في البيت في السوق هذا محرابك من مثلك يا ابن آدم إذا أردت أن تناجيه خلى بينك وبينها فما ثم إلا أن تتوضأ ثم ترفع يديك وتصف قدميك وتوجه قلبك وتصلي الشعراء كانوا يتكلمون عن فوات الحبيب وكل واحد بقى قاعد يبكي على الأطلال و... ولكن محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما الذي يشغله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان هناك نهي عن أن الإنسان يقبل على الصلاة وهو حاقن صح ما معنى حاقن هناك نهي أن المرء يقبل على الصلاة وهو يجد من نفسه أنه يعني ربما يريد أن يقضي حاجته يشعر أن هناك ثم بول يحبسه فتأتي الشريعة ويأتي الأمر النبوي بالنهي لكن وراء هذا النهي سر من الأسرار نور من الأنوار إيه هو بقى لا تدخل علينا وأنت حاق فنحن نريد قلبك وعقلك وجسدك وكل شيء فيك ألا ينشغل بغيرنا نحن لا نريد منك أن تنشغل بغيرنا فإذا أتيت إلينا فتخلص من كل ما ربما يشغلك عنا سبحان الله فده أمر مهم جدا الإنسان يظل يشعر بهذا الأمر لأن القلب يا جماعة كالإناء قلبك ده زي الإيه زي الإناء زي الكأس والسعادة هي الشراب هذا الإناء مشكلة القلب ده ليس له إلا شراب واحد هو ده المذاق الوحيد الذي يرتوي منه هذا المذاق هو مذاق السعادة هو القلب ده ما بعرفش يشرب إلا مشروب السعادة وهذا المذاق من أين جعله الله علوي وأجل هذا الشراب هو الصلاة لأن فيها كتاب الله وفيها أنك تقرأ القرآن فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من فضله وأن يمن علينا وعليكم يمكن ربما تكلمنا في رمضان عن الأذان وتكلمنا بإشارة خفية عن الوضوء اللي هو غسلة الحياة الوضوء المتعة وده إن شاء الله ربما نفرد ليه لقاءات أخرى هذا الماء ماء الشافي ماء إطفاء الحرائق إن شاء الله نتكلم في قطرات اليقظة قريبا مرة أخرى نتكلم عن الوضوء ونتكلم عن الأذان لكن بما أننا تكلمنا عن الصلاة فلا نريد أن يعني يشغلنا شيء عنها وإن شاء الله نعود ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تلك السلسلة إذا استمرت يعني أن تكون سببا في تجديد حب الصلاة في قلوبنا اليوم نحاول نتكلم في الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلق بالصلاة عشان ندرك قد إيه اللي بيفرط في الصلاة بيفرط في كمية قد إيه من الأجور لأن بعض الناس سبحان الله لا يشعر بالنعمة ربما لا يهتم بها يعني أحيانا في ناس كتير جدا ما ينتبهش لفضل الإسلام أحيانا حتى لو هو عاصي كمية مجرد أنك مسلم هذا الأمر عصمك من مئات الأمراض النفسية والمشاكل المليئة اللي قد تتسبب للاكتئاب للكثير من غير المسلمين بسبب أنك مسلم يعني عبودية أو ركن القضاء والقدر ده أنك تؤمن بالقضاء والقدر بس مجرد إيمان ده قد إيه بيؤثر في كمية الراحة النفسية التي يعني تشع الهدوء والسكينة على من حولك لكن هذا لا يفقه سبحان الله إلا المسلمين يعني حاجات كتير جدا ربنا أراحك منها يا جماعة أنت لكن تتخيل أن في حاجة اسمها الأسئلة الوجودية يعني ايه الوجودية يعني كبار الفلاسفة ليل نهار كتب بتتألف مناظرات بتعقد مؤتمرات بتتم كل ديت عشان ايه عشان تتجاوب على الاسئله الوجوديه ايه هي الاسئله الوجوديه اللي يقول لك من انا ومن اين اتيت ومن الذي اتى بي ولماذا اتى بي وما المطلوب مني ولا اين اسير شوف الاسئله البسيطه دي انت كمسكين خدتها في الحضانات وشاربها من كتاب ربك حاجات بسيطه جدا فإن المسلم بيرتاح كمية الراحة لمجرد إن هو مسلم من عناء وفر عليك الإسلام العناء الكبير في حاجات كتير جدا يمكن ده إن شاء الله ممكن يعني نعلق عليه بتعليق أكثر عمقا في أوقات أخرى أنا ليه بقول الكلام ده عشان أقول لك قد إيه الصلاة إنك عم تيجي تصليش أوعى تكون فاكر إنك عملت حاجة غلط وبس يعني واحد مثلا مقصر في الصلاة أو مقصر في النوافل أحيانا ممكن يجي يقول إيه أنا عملت حاجة غلط وخلاص لا يعني أحيانا تيجي تسرح ليه أول منظور فيه هو الصلاة أول ما يحاسب عليه الصلاة بعض الناس ممكن يكون فاكر إن إيه طب ما أنا ممكن أعمل أعمال كتيرة جدا بره الصلاة وأجيب حسنات كتير لا أنت عم تشوف ال ال كمية الخير الذي في الصلاة يومياً وكمية الأجور والولائم التي تعرض عليك وتنال منها إذا كنت من المصلين أو تفوتك عافاك الله وإياه من لو كنت من غيرهم هتتخض يعني تعالوا النهاردة أنا هكلمكم النهاردة بس شوية أحاديث وأقول لكم الأحاديث دي يوميا حضرتك متعرض ليها فإذا كنت من أهل الصلاة هل شعرت بأن تلك بركات تحتاج إلى انغماس في الراحة أنك تشكر الله سبحانه وتعالى أن غمس قلبك وجسدك وعقلك في تلك الرحمات من منا يحب ويصر أن يلقى الله غدا مسلما لا شك أن الكل يريد ذلك ويسره ذلك عبد الله بن عباس بن مسعود رضي الله عنه يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما اللي عاوز بقى يحافظ على الإسلام فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد أي يقصد من هذه المساجد يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له طبعا هذا الحديث يدل قد إيه أهمية أن الرجال يصلون في المساجد طبعا نسأل الله أن يزيل الهم والغم عن الأمة استثناء الأوبئة ديت لكن بتكلم في العموم لكن عشان تاخدوا بالكم قد إيه انك تصلي في المسجد ويجي بعض الناس يروح حابس الموضوع ويقول لك بس يا عم الشيخ انا قرات قبل كده ان الصلاه في المسجد ليست فرض وليست واجب اسمع يا مسكين بقلبك قبل ان تسمع باذنك ما الذي ينتظرك اذا صليت في المسجد قبل ان تشوش على عقلك وقلبك بايه بفكره اصل هي واجب ولا مش واجب شوفوا فيقول إلا كتب الله له بكل خطوة يا احنا هنبدأ نتحاسب من هنا اه ده انت هتتحاسب بالخطوة لا ده لسه هتيجي تتحاسب بالقطرة بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها ويرفعه بها درجة يعني كل خطوة ادي واحدة حسنة الحاجة التانية ما خلاص كده انا خدت حسنة لا حسنة ايه هو انت هو انت بتعمل اي حاجة ده انت بتصلي ده انت رايح تصلي طب ايه المشكلة يعني اللي انا رايح اصلي لا ده احنا هنحاسبك على الخطوة اكتر من حساب يعني استشعر كده عشان تعرفوا قد ايه كرم الرب جل وعلا لما تروح الشغل الطبيعي ان الشغل بيبدا مثلا الساعه 8 الصبح فحضرتك رايح تمضي فمجرد ما بصمت المفترض انك ايه انت كده مش هيتخصم عليك لا ده شوف الشركه تقول ايه اللي هيجي الساعه 4 او هيجي الساعه 8 بالظبط ويمضي دوت واحد هياخد ضعف راتبه اتنين غير محاسب على فواتير التليفون ثلاثة له أجازة له أجازة سنوية شهر كامل يا انت هتحاسبني على الخطوة دي ثلاث حاجات مفيش حد هيعمل كده رغم ده واجب عليك ومع ذلك الحساب كده محدش هيعمل كده لكن الرب جل وعلا بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة انتوا عارفين طبعا ان الدرجة ديت انتوا فاكرين ان هي درجة دي زي درجة الفيلا اللي حضرتك ساكن فيها او او العمارة اللي حضرتك قاعد فيها صح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الدرجة كما بين السماء والارض يا ما بين السماء والارض سبحان الله من يصلي هل من لا يصلي هل سيتوضأ؟ اللي ما بيصليش هيتوضأ الطبيعي لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء الطهور شطر الإيمان ما معنى شطر الإيمان شطر أي نصف الإيمان هنا إما الإيمان معناه الصلاة وإما الإيمان حتى لو هو معناه الصلاة فكون إن الصلاة يعبر عنها بالإيمان معنى كده إن هي شيء جليل جدا طيب اللي ما بيصليش يا جماعة اللي ما بيتوضاش ده إذا كان ضيع نص الإيمان فماذا جمع حصل إيه بقى أول منظور فيه ماذا سيكون أول منظور فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر الله أكبر هل يتخيل الإنسان يوم القيامة والقلوب كما وصفها الله سبحانه وتعالى خاشعة وقلوب واجفة والأبصار خاشعة ويبدأ الحساب ويبدأ الإنسان يتحاسب بالله عليكم اللي مضيع للصلاة هيقول ايه في السؤال ده بس أنا كنت أنا كنت مشارك في جمعية خيرية كده وكنا بنطلع شنط وكنا بنعمل حاجات جميلة اه جميل بس أنت عملت إيه في الصلاة؟ آه و- و- وكنت بجيب هدايا لعمتي عملت إيه في الصلاة؟ وكان في ولد يتيم كنت بصرف عليه بنقول لك عملت إيه في الصلاة؟ لا الصلاة أنا يعني هو ما كانش مناسب معاه آه وإن فسدت فقد خاب وخسر حتى ال- أي حاجة تانية خلاص خسر ما بعدها إذا كان الصلاة ضاعت الم- المضيع للصلاة المضيع للصلاة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء يقول عن آه، عن الشيء يبين عن الشيء الذي فاته من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ياه طيب اللي ما بيصليش منغمس في الغفلة لأن اللي بيحافظ عليها على الصلوات ديت يا جماعة أنت عارف يعني إيه لم يكتب من الغافلين ولا أنت مش واخد بالك اللي لم يكتب من الغافلين ده ده معناها يعني لما نيجي نبص في الكتاب بتاعه اقرأ كتابك يوم القيامة كده نكتب كده الملائكة كده تقول ايه النهاردة يوم الخميس اتنين سبعة آه، فلان ده كان يقظ لم يكتب من الغافلين سبحان الله فمن صلى أقرب وقرب للقلب الو- هذا القلب قرب له النور فتبصر وتفكر وابتعد عن الغفلة اللي بيفرط في الصلاة ماذا فرط فيها؟ فرط في أفضل الأعمال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن الله أكبر جاء رجل إلى النبي بيسأل على أفضل الأعمال قال له الصلاة قال ثم مه يا رسول الله قال الصلاة قال ثم مه يا رسول الله قال الصلاة دع ما في يديك فلن تنشغل بأفضل منها اوعى تكون فاكر انك مشغول بحاجة لا انت مشغول عن كل حاجة فاللي بيفرط في الصلاة ماذا فرط يا ترى ضيع ايه شوفوا الخسائر اللي قاعد امال يفقدها خسائر ولا خسائر ولا خسائر ولا خسائر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صلاة الفجر ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعة الفجر ديت اللي هي ايه اللي هم السنة اللي قبل الفجر طب يعني إيه خير من الدنيا وما فيها احنا قدامنا تقريبا ست ساعات على الفجر في عرض تخيل أنه سيع- سيعرض عليك هذا العرض نها- خلاصته بعد ست ساعات لو وجدناك قد صليت الفجر اعتبروا ان ده عرض انا هعمله معاكم اللي منكم هيصلي الفجر اللي جاي ويكتب على الجروب تم ليه 500 دولار ما رأيكم وهيدخل سحب كل عشرة هيخشوا سحب على عربية لكزس مثلا الكل هيصلي والكل فرحان صح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن كنت صادقا وإن كنت تصدق رسول الله وتستحضر هذا الصدق يقول لك الركعتين التي قبل الفجر لا أقول لك الفجر ماذا فيه فأنت عقلك لن يستوعب ما فيه هقول لك الركعتين بس اللي هتصليهم قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها اللي أنا قلت لك من شوية ده ده دنيا اللي خير من الدنيا ايه اللي في الدنيا البنات واللي في الدنيا الاموال واللي في الدنيا القصور واللي في الدنيا كل متع الحياه الدنيا دي كلها بقى الركعتين اللي انت بتاخدهم خطف دول خير من الدنيا وما فيها طب بالله عليك انت ايهما افرح لقلبك هذا العرض الذي قلته لك أم هذا العرض النبوي أنا أدركه أنك هتجاوب تقول إيه أنت هتجاوب الإجابة اللي عليها درجات الإجابة اللي عليها درجات طبعا كلام النبي طبعا أنت بتتكلم في إيه لكن هل قلبك فعلا قلبك فعلا بيكون فرحان قدام العرض ده لو صليت الفجر الجاي يعني لو زوجك هيجيب لك الفجر الجاي ده لو صليتيه عقد ذهب وهيجيب لك عربية العربية اللي تختاريها والشقة اللي تختاريها هل فرح قلبك ده هيكون أعلى من فرح أنك تدرك الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم راجعوا أنفسكم هتلاقوا للأسف الشديد إحنا بنفرح بقد إيه هل في يوم من الأيام لو واحد قال لك أنا عاوز حاجة تفرحني قول له اقرأ القرآن فبذلك فليفرحوا هل ده ممكن يكون من الأسباب إن تفرحك؟ والله بص هو لو حضرتك ناوي تحفل علينا في الدرس ده وتهزر وتقول لنا الكلام ده طبعا الكلام ده ما بيفرحش ولا حاجة لكن لو يعني هو درس إيماني وكده اه هنعيش الجو الجميل ده وهنقول آه طبعا فعلا بنفرح وكلام جميل وكده طب أنا والله وبالله وتالله وبكل الأقسام أنا أعرف من يفرحون بالقرآن والصلاة كفرح أهل الدنيا بدنياهم ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف ثم احترف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله يعني وتر أي سلب طب أنا أقول لك على حاجة ربنا عافي السامعين لو في واحد اتقال له بيترن بيرنوا عليه العصر فما بيردش فلقى الرن شديد قوي فلما الرن شديد قوي ده عليه فسبحان الله فتح الموبايل وبدأ يرد قالوا له الحق البيت عندك ولع حصل حريقة في البيت والدتك توفاها الله وولادك كلهم ماتوا راح كان رده كالآتي طيب معلش هكلمك بعدين بس أصلا أنا عندي إيه أصلا أنا في درس دلوقتي أصلا أنا في محاضرة أصلا أنا بس قاعد في المصنع معلش دقيقتين كده هكلمك لو في حد عمل كده ممكن يتقال عليه إيه وفي حد أصلا ممكن يعمل كده في كائن بشري ممكن يعمل كده لا صح مفيش حد هيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اللي بيفوت صلاة العصر فكأنما كمية الخسائر اللي خسرها هحاول أقربها لكم لأني أنا كمحمد اطلعت بإطلاع الله لي على كمية الخسائر اللي بتفوته هقول لكم على حاجة تقرب لكم الخسارة والحزن ايه هي يا رسول الله فكأنما وتر أو وتر أهله وماله وتر أهله وماله خلاص يعني تقريبا بقى صفر فلوس صفر أولاد وأسرة بس أنا بكون في الجامعة ومش فاضي يعني وما ينفعش أطلع من المحاضرة ديت وعندي محاضرتين ثلاثة وبخليهم لغاية المغرب كده ومروح بالبيت أحيانا أحيانا كده بتذكر فبجيب الصلوات كلها يا مسكين لو كنت تعلم أن هذا أكسجين الحياة وكنت تعلم أن روحك ستحتضر بدونه ما فعلت هذا أما وقد سألت هذه الأسئلة فقد أخبرتني أنك قد اقتربت أو بالفعل قد فقدت روحك فأنت سل الله أن يهبك قلبا وروحا فأنه لا قلب لك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا هذا الأمر فيا جماعة اللي بيفوتوا صلاة الفجر ديت يا جماعة ذبح يومه بلا سكين وبالتالي ذهب بقلب أسود لعمله أو لجامعته أو لو مدرس لمدرسته لو بيستشعر لو كل يوم بتخسر ألف جنيه تعرف تعيش لو كل يوم بتخسر ألف جنيه يوميا الصبح كده يجي لك رسالة كده مبروك خسرت ألف جنيه خسرت ألف جنيه هتعرف تعيش كانت كافية للإحباط صح سبحان الله كل يوم تخسر صلاة الفجر يا مسكين وتخسر ولادك معاك أصحيهم الساعة ستة ليه للمدرسة آه طبعا ليه ده المجد ده المجد العالي المعلى طب ما تصحيه قبلها بساعة عشان الفجر هناخد ايه من الفجر خدنا ايه من الفجر وانا ليه اصحي ابني المسكين ده الفجر لكن اصحيه واصحي اخوه الصغير بتاع الحضانة عشان يلحق الباص واصحيه من غصب عنه للمدرسة اه طبعا اصحيه للمجد المدرسة دي معلش يا عم الشيخ هي ديت اللي هتعلمه وهي ديت اللي هترزقه وهي ديت اللي هتخليه لي مكانة ولما يكبر هيلاقي شغل أما معلش يعني يصحى الفجر عشان يصلي ليه هياخد ايه من الفجر هياخد ايه من الفجر اه فعلا لأن الناس بتتعامل يا جماعة كاش مش نقد الناس عاوزة كاش سبحان الله يعني كاش ما فيش حد هو ربنا هو شايف ان الخيرات دي كلها هياخدها بس هو عشان الدنيا بياخدها كاش بيشوف ان هو عم بيعمل حاجة بياخد فسبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا يقول عبد الله بن عمر أن الذي تفوته صلاة العصر قال لنا النبي ذلك يعني أن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله أنا بحكي لك كمية الخسائر كمية الخسائر اللي ممكن تفوتك في يوم واحد بس لو ما صليتش فيه وبالتالي برضه على الناحية التانية كمية الحسنات والخير الذي أنت فيه عندما تكون تتحلى بهذه البركات يقول النبي من صلى الصبح فهو في جوار الله يا سلام تتلاشى كل المخاوف لو قيل لك إن عظيم عظيم ما أنت في جواره يا أخي لو أنت ماشي كده أحيانا على الكمين فيقول لك الكمين ده بيوقف الناس كلها اللي معاها اللي كسرت السرعة والرادار واقف أو اللي مش معاه رخصة وبتاع فتكلم ابن خالتك بقى اللي مدير مش عارف إيه أو نائب مدير إيه أو رئيس القسم وكده فيقول لك بس وأنت بس داخل على الكمين خليه يكلمني اسأل كده قول لهم مين أكبر واحد فيكم خليه يكلمني أو أقول لهم أنا تبع عماد بيه يا بيبقى داخل بيبقى داخل بالعربية بيمشيها بالعرض ويعني قاعد بيلعب بالكشافات كده ليه ليه عمل كده تلاشت المخاوف لما قال له رجل عظيم من الدنيا أنت في جواري في حمايتي أقول لكم على حاجة في واحد داخل فندق فندق معين أو ليه وضع معين فهو داخل كده فالراجل قال له ممنوع قال له ليه وبتاع قال له ممنوع خلاص الراجل يا عيني حاول يكلمه يمين ده انا معاك الدكتور فلان ده المهندس فلان ده مش عارف ايه يمين شمال فوق تحت هو ممنوع حبيب قلبي فالعسكري اللي واقف على الباب او الضابط اللي واقف على الباب قاعد يقول ممنوع ممنوع ممنوع فانت كلمت حد فقال لك طيب آه خليه يكلمني فانت رحت داخل عليه وقلت له طب بعد اذن حضرتك بس ممكن تكلم التليفون فهو كلم التليفون مجرد ما كلم التليفون اقل من 30 ثانيه راح لك اتفضل يا باشا السؤال الان انت دلوقتي تغير فيك اي حاجه يعني هل مثلا حصلت شهاده كان باقي دمغه رحت جبتها كان مثلا دفعت فلوس اه تخنت رفعت آه حسيت ان مثلا طولت حاجة من جسمك ما حصلش اي حاجة طب ايه اللي ايه اللي حصل؟ ما الراجل هو هو وانت انت والفندق هو هو وبرضه القوانين يا باشا بتمنع وكل حاجة بتمنع يعني كل حاجة بتمنع ايه اللي مرة واحدة هتغير؟ اللي اتغير حاجة واحدة عارفين ايه هي؟ اللي اتغير الانتساب أنك انتسبت لرجل فهذا الرجل هو كان السبب أنه جعلك أنك تمر فمجرد ما عرف أن أنت تبع فلان الفلاني أنك منتسب وبينك وبينه صلة مررت عشان كده عم حضرتك تحطي قطعة القماش اللي على راسك دي دي مش اسمها قطعة قماش اللي اسمها الحجاب والكلام ده دي مش اسمها قطعة قماش امال دي اسمها ايه دي اسمها اعلان الانتساب ان انت بتقولي انا منتمية منتسبة لفكرة معينة واخد بال حضرتك عما حضرتك تتزين تتزين بهدي رسول الله انت مش مجرد شوية شعر على دقنك مش شوية شعر على وجهك لا ده دي اسمها شعائر ليست شعيرات ففكرة انك بتعلن الانتماء انا منتمي لهذا النبي انا منتمي لهذا الكيان ففكرة الانتماء فكرة اعلان الهوية اعلان الانتساب فعما بتصلي الفجر بقى انت اعلنت وشعرت بهذا الامر فهو في جوار الله فتتلاشى المخاوف إذا كان في الدنيا بتتلاشى كل حاجة عما بتلاقي نفسك إيه في هذا الأمر سبحان الله عشان كده إذا استشعرت أنك في جواره خلاص بقى آه تنخفض كل المخاوف من لا يحافظ على من لم يصلي صلاة الفجر في ذمة من وفي جوار من ألا يخشى أن يسود وجهه أن يمسخ أن يعيش كئيبا محبطا سبحان الله تحت راية من يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ميثم رجل من أصحاب النبي بلغني يرفع للنبي يعني بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد أول واحد يتحرك للمسجد إن في ملك من الملائكة ده دوره فلا يزال بها مع مع راية كده تحميه سبحان الله هذا الحديث يدفعك للمبادرة دايما في حياتك فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله لغاية ما يدنه معاه والشيطان يغدو مع أول من يغدو برايته إلى السوق اللي مشغول جدا بالايه بالدنيا فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله أنت بقى تحت راية من هل أنت تحت راية الشيطان أم راية ملك من ملائكة الرحمن آه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى المسلم ثم جلس في مصلاه بيقول الأذكار لم تزل الملائكة تدعو له ما لم يحدث أي ما لم ينتقد وضوء تقول إيه بقى الملائكة دي اللهم اغفر له اللهم ارحمه يعني الكلام ده اللي ما بيصليش هيقعد في مصلاه لا فلك تتخيل عما تيجي تصلي وانت بتقول الأذكار بعد الصلاة انت عارف انت بتعمل ايه يا جماعة جلس في مصلاه يعني صلى وهو في بيته كده أنا صليت في البيت وهو قاعد بعد ما خلصت بقول الأذكار عارف القعدة اللي أنت قاعدها دي والله ده قعدة الملوك لو كشف الله لك الغيب لذابت روحك خجلا وحبا يعني هقول لك على حاجة بعد ما تصلي كده النهاردة العشاء تتخيل وتسرح بقلبك او تخيل كده ان واحد قال لك ايه آه شغل دلوقتي الفيديو بتاعك على الموبايل ايه الشيخ الحويني دلوقتي هو وماهر المعقلي قاعدين ماهر في الكعبة والحويني قاعد ايه متجه ليها والاتنين امال يدعوا لك باسمك وبيقولوا احنا هندننا كده طول ما هو قاعد بيذكر ربنا أنت هتقوم أنت هتقوم من القعدة دي والاتنين بيدعوا لك وانت عارف ان الاتنين دول مكانتهم ايه في نفوس الناس وقاعدين يقولوا اللهم اغفر لمحمد اللهم ارحم محمد وتلاقي بقى ماهر المعقلي مشغول قوي اللهم اغفر محمد اللهم مش عارف ايه اللهم ايه ده هتقدر تقوم بسهولة تجري وتكروت الله أكبر إذا كانت تلك ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عرفت يا اللي ما بتصليش أنت مفوت في إيه كمان يعني ده, ده أنا مش بكلمك في الصلاة أنا بكلمك في, في الحاجات اللي حوالين الصلاة حوالين الصلاة حاجة زي ديت آه سبحان الله اللي ما بيصليش ده هيبقى في يوم من الأيام حريص على أذان أن يردد أذان أبدا شوفوا اللي بيردد الأذان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى فسل تعطى أول ما يخلص فمن لا يصلي لن يردد الأذان سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه شوف شوف الكلام تاني ما منكم رجل يقرب وضوءه وضوءه وقاعد جايب الوضوء بتاعه بتوضى فيتمضمض تمضمض واستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه يعني فمه وخياشيمه أي أنفه طب ما هو وجهي شملت كل حاجة صح؟ لا لا لا النبي يريد أن يقول لك كل شيء باشر تلك العبادة تنزل تلك الخطايا ما الذي سيسقط؟ ليس الماء وإن رأيته ولكن الخطايا الذي يسقط منك ليس مجرد الماء بل الخطايا ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء يا سلام على كلام رسول الله إيه المتعة دي يقول لك وأنت بتتوضى كده بتغسل والله العظيم في ناس وهم بيتوضوا يخرجون من الوضوء رجل المعي بسبب المعية التي كان فيها تجد كده لمعان في وجهه ليه؟ لأنه بيجدد العلامة التي يعرفها بها محمد يعرفه بها محمد يوم القيامة ما النبي هيعرفنا بإيه؟ بعلامات الوضوء يوم القيامة فهو بيعمل كان بيعمل إيه؟ بيقول لك كنت بجدد العلامة بجهز العلامة يا سلام بتجهز العلامة؟ آه طبعا أصل أنا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم كده بيننا وبين بعض اتفاق كده في حاجة كده مؤشر هو هيعرفني بيه فأنا بجهز المؤشر ده اللي ما بيصليش هيكون مشغول بالكلام ده بينه وبين الكلام ده ايه بقى لا بعد الا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شوف من اطراف اللحيه يعني ايه ده ثم يغسل يده الى المرفقين الى المرفقين الا خرت خطايا يده من انامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء طب العلماء يقولوا هو الرأس إيه الخطايا اللي عملها يقول لك التفكير يعني العين وبتبص الإيد بتسعى طب الرأس قال لك التفكير فكر في حاجة غلط خطايا شعر رأسه آه ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء النبي صلى الله عليه وسلم ده التصوير يصور ليك طب ما يا رسول الله ما تقول لنا خلاص ان في ايه ان خطايا خلاص كل حاجه بتتغفر لا لا لا لا لا انا عاوز اصور لك المشهد النبي يريد منك يقول لك ايه حاول تتجسد كده عاوزك تمشي معايا وتتخيل طيب يا رسول الله اذا كان الوضع كده طبعا يجي يقوم يصلي بقى هو اي مصلي يقول ايه فان قام للصلاه فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل وفرغ قلبه لله الا انصرف الا انصرف من خطيئته كهيئه يوم ولدته امه يا سلام اتولد جبنا مولود سبحان الله من لا يحافظ على الصلاة كيف ستخرج الخطايا العين واللسان والأذن والشعر كل دي هتخرج إزاي يقول النبي في حديث آخر من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره من تحت أظفاره الله أكبر طب الراجل ده يا جماعة هو راح يصلي لا لا لا ده بقى ده لو راح يصلي ده بقى ده قصته قصة الايه قصة القصص يقول من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وايه كمان طيب يا رسول الله بقى الشغل الجديد بقى هو خلاص هو كده ذنبه اتغفر طب وهو دلوقتي رايح يصلي ايه اللي هيحصل كانت صلاته ومشيه الى المسجد نافله يعني نافله يعني خلاص بقى شغل جديد شغل جديد والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا قد ايه ان احنا بنتعرض للحرق اليومي في حرق يومي بنتعرض ليه حرق اه يوميا انت بتحرق في نفسك نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها يعني في حريقة يوميا الذنوب بتعمل حريقة فأول ما صلي الفجر خلاص طفي طفي طفي طفي ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا الذنوب أيها الأحبة نيران فأيها المسكين الذي لا تشهد الصلاة ما الذي سيطفئ النيران التي بين جنبيك أتلقى الله وأنت محروق هكذا ولذلك يبعث منادي عند حضرة كل صلاة فيقول يا ابن آدم أو يا بني آدم قوموا فاطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فيتطهروا فتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينها ثم يوقدون فيما بين ذلك يولعوا تاني على أنفسهم فإذا كان عند صلاة الأولى الفجر يعني نادى يا, ابن يا بني آدم قوموا واطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم وهكذا كما ذكرنا في الحديث السابق الذي لا يصلي ما الذي سيسقط خطاياه أين ستذهب خطاياه من توضأ وضوئي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح ثم صلى العصر غفر له ما كان بينهما وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين صلاة العصر ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب امسك قلبك بقى واسمع باقي الحديث ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فصلى غفر له ما بينها وبين العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات سبحان الله عشان كده انشراح صدر من يصلي قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا عنه وعابوا عليه يعني قال فسمعت النبي يقول أرحنا بها يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها سبحان الله لماذا لأن لأن لا ترفع رفعة الذكر وانشراح الصدر إلا مع حط الأوزار ودي في صورة الشرح بينت الكلام ده حط الأوزار وحط الأوزار في الصلاة أضيق الناس صدرا هم المفرطون في الصلاة هل علمت ما سبب ضيق صدرك أنك ربما تصلي صلاة ليست صلاة تليق بمن تصلي إليه هذا الذي يخنق صدرك هذا الذي يعني يعكر مزاجك أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل بين منزله ومعتمله يعني راجل بين العمل بتاعه وبين بيته خمسة أنهار فإذا انطلق إلى معتمله وعمل ما شاء فأصابه الوسخ والعرق فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك مبقيا من درنه ده هيكون باقي منه شيء والحديث الأكثر وضوحا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة كل يوم بيغتسل خمسة ما تقول ذلك يبقى من درنه شيء إيه رأيكم هل يبقى من درنه شيء لأن الإنسان عندما بيمارس أعمال طول اليوم بيعرق صح هذا الدنس يريد أن يتخلص منه ده شعور فطري العرق والتراب ده شعور فطري أنك تتخلص منه كذلك الروح لها درن معنوي لها أوساخ معنوية تريد أن تتخلص منها لن يبقى من درن الروح شيئا فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا الذنوب لا تطفأ بماء البحار ولا بماء المحيطات ولكن تطفأ بالصلاة أبي عثمان يقول كنت مع سلمان تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه فتحاتت ورقه الورق بتاعه بدأ يقع فقال ألا تسألني لما فعلت هذا فبيقول له أنت عملت ليه كده بيقول له ما تسألنيش يعني ولما فعلت قلت ولما فعلت قال هكذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم شوفوا جمال التربية وجمال استعمال الوسيلة في غرس الليل فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يستثمر الفرص ويستثمر المواقف يمر على شجرة فيريد أن يوصل للطالب يوصل للي قدامه المعنى مش كل مرة بقى في صيغة المحاضرة والكلام ده لا لا لا النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل وسيلة ايه الوسيلة بقى لانه هو افضل مربي وافضل معلم لمن يثق في هذا ويؤمن بهذا اما الذي يستقي التربية من الغرب ويقبل على النبي اقبال يعني اللي بيحترم لا في فرق انك تقبل على محمد وانك تعلم ان خير التربيه تربيه محمد وفي فرق بين انك تقبل على الغرب وانت تعلم ان التربيه عندهم هي اجل من التربيه التي اتى بها محمد وان لم تنطق تنطق بهذا لان كتير يعتقد هذا او ممارسته العمليه هكذا وهو لا ينطق بهذا ممارسته العملية أن الغرب أحسن في التربية مما جاء به رسول الله لكن لا يجرؤ أن يقول هذا وشوفوا في الممارسات العملية المهم النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول له النبي فعل هذا ثم قال يا سلمان لما تسألني لما أفعل هذا قلت ولما تفعله يا رسول الله قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات ورق هذا الشجر وتلا النبي صلى الله عليه وسلم المتدبر صلى الله عليه وسلم تلا قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات لكم أن تتخيلوا أني قرأت عليكم ثلث الفضل الأحاديث التي أنا حضرتها وجمعتها أنا بس قرأت تلت الأحاديث اللي أنا النهاردة يعني اللي أنت ممكن تفرط فيها لو فرطت في الصلاة وإنك اللي بتكسبها لما بتحافظ على الصلاة اللي أنا قلته ده ده تلت الأحاديث لسه في يمكن آه يمكن تقريبا ضعفي ما قلته في أنا بكلمك في الوجبة اليومية بس الوجبة اليومية لو أنت بتصلي الوجبة اليومية دي دي بتاعتك أنت بتاخدها طيب لو مفرط في الصلاة سيبك بقى من حتة حلال وحرام والكلام ده بس لا شوف كمية الخسائر اللي حضرتك بتخسرها يوميا هتعمل ايه لو تدخل قبرك هتعمل ايه لما التراب يهال عليك لما تخلو بك الملائكة وتسألك وتقول لك ما دينك دينك انت احنا عارفين الدين الاسلامي هو الصح بس احنا بنسألك عن دينك انت اللي انت مارسته اللي انت عشت عليه من نبيك اللي انت اقتديت بيه من ربك اللي عبدته وكنت مهتم فين هل انت حاسس انك الحاجة ديت بسهولة انك هتعرف تجاوب عليها عاوزين نعيد تاني اكتشاف هذه العبادة اكتشاف أحيانا سبحان الله عما بتيجي تكبر وتدرس علم معين يعني مثلا أنا طبيب عيون أو طبيب كذا أيا كان يعني فتلاقي نفسك إنك بتعيد اكتشاف موضوع العين ده جارحة الجارحة بتاعت العين يعني أنت بتدرس تخصصك رمد غير أي واحد شاب عادي جدا ما دخلش طب وما درس أنت اكتشفت العين ديت وعارف أبعاد تانية خالص إنك بدأت تعيد تاني اكتشاف العين صح احنا محتاجين نعيد اكتشاف الحياة بس أقصد الصلاة عايزين نعيد اكتشافها عشان نعرف قد ايه احنا معانا كنوز وعلى فكرة يا جماعة اللي بيسبقنا لربنا مش بيسبقنا عشان هو معاه عضلات أو معاه فلوس أو معاه حاجات أكتر منا لا لا لا لا لن يسبقك أحد إلى الله لأنه أخذ ما لم تأخذ يعني مفيش حد هيسبقك لربنا لأن ربنا اداله فلوس وهو صدل وهو أنفقها في الطاعة وأنت ربنا حرمك من الفلوس فلم تجد شيئا تنفقه فالأولاني مش هيسبقك عشان كان معاه فلوس لا لا لا لن يسبقك أحد إلى الله بشيء لم يعطيك الله إياه ولكن دائما سيسبقونك بشيء أنت مشترك معهم فيه مثلا هو عنده والدة وأنت عندك والدة بس اتفرج على طاعته واتفرج على طاعتك وبالتالي بقى حاجات تانية بقى فتح ليه بقى في الفلوس وفتح ليه في العمل فتح ليه في حاجات تانية اتفرج على صلاته وصلاتك اتفرج على حسن ظنه وحسن ظنك اتفرج على صلته بالرحم وصلتك اتفرج على جارك وجارك كل حاجة بقى الحاجات اللي معاك هي اللي معاه الحاجات اللي انتوا اشتركتوا فيها شوف قلبك فيها وشوف طريقتك في التعامل معاها الورد بتاع القرآن آه ربنا أعطاك القرآن وأعطى غيرك القرآن شوف طريقتك أنت في التعامل معاه وطريقة غيرك في التعامل معاه تبدأ تاخد بقى تبدأ تلتقط أسباب الخيرات والاختلاف بيننا وبين غيرنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ما يحب ويرضى ويجعل الصلاة قرة عين لنا ولكم وتكون راحة لنا وانشراحة لنا, انشراحا لنا ويكون المعراج الذي يعرج الله سبحانه وتعالى بنا بأرواحنا إليه ويرزقني وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته